خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا تغفل في الخير النافع لا تغفل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مشاهدي الأكارم أهلا وسهلا بكم ومرحبا ومع برنامجكم خطباء المستقبل واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة ومعنا فيها قمرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أبنائنا الصغار خطباء المستقبل صغار لكنهم في الحقيقة كبار في القدر والمقام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على ألسنتهم الحكمة إنه ولي ذلك ومولاه كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمتعكم جميعا مشاهدي قناة الرحمة الفضائية الطاهرة المباركة بالصحة والإسلام وأن يجعل لي ولكم إن شاء الله زيارة إلى بيت الله الحرام اللهم آمين آمين يا رب العالمين تعالوا بنا مشاهدي الأكارم في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل معي ومعكم إن شاء الله النموذج الأول آه، ابننا محمد صلاح نموذج ما شاء الله صوته نادي وجميل ربنا يبارك فيه يا رب ومتألق ما شاء الله آه، نرحب به في بداية هذه الحلقة أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد انا نجيب ومنور يا عسل منورك الله يا مشيخ أنت في سنة كام؟
رايح تاني اعدادي ان شاء الله تانية إعدادي ان شاء الله ما شاء الله وكم تحفظ من القرآن؟
احفظ القران كاملا كاملا كاملا ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك ويجعلك كده ذخر الإسلام والمسلمين اللهم آمين وأما النموذج الثاني من أبنائنا المميزين والمتميزين ما شاء الله لا قوة إلا بالله ابننا عمار هاني أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عمار اهلا وسهلا بك ان شاء الله ومنور يا عسل انت صوتك ضعيف ليه علي صوتك شوية منور يا عمار انت من النور يا شيخ ربنا يبارك لك يا ابني يا رب ويحفظك أصغر النماذج ما شاء الله آه، رايح سنة كام يا عمار
رايح رابعه ان شاء الله رابعة ابتدائي بإذن الله رابعة ابتدائي إن شاء الله آه، وأسلوبه جميل في الخطابة ما شاء الله لا قوة إلا بالله فقولوا جميعا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدكم جميعا يا رب في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك ومولاه وقبل أن نقدم لأبنائنا الصغار إن شاء الله كعادتنا إن شاء الله وفي كل حلقة بإذن الله آه، وهذه بداية جديدة إن شاء الله آه، بدأناها منذ يعني ما بعد رمضان على طول مباشرة آه، بنبدأ البرنامج آه، مدة عشر دقايق كده في الأول آه، نختار فضل من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنتكلم فيه حتى نربي أبناءنا الصغار عليه و- وبعد الكلام مباشرة إن شاء الله بتلقى اتصالات حضراتكم لكن فيما نقوله وفقط إن شاء الله طب إحنا هنقول إيه وببساطة كده بإذن الله آه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق أدب من أداب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ننشئ أبنائنا الصغار تنشئة إسلامية وتربية إسلامية عارف ليه؟ لأنها وبصراحة وباختصار أمانة في أعناقنا والجميع مسؤول عنها يوم القيامة هتعمل إيه يوم ما تقف بين إيديه وتتسأل عليه على مين؟ على ابنك أو بنتك هتقول لربك ايه طب خدها فرصة ولادك زغ- صغار ربيهم كده على مبادئ الإسلام وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام بقالنا حلقة أو اتنين بنتكلم في حسن الخلق دي الحلقة رقم ثلاثة نواصل الحديث علشان نعلم الأولاد وهسمع منهم بعد ما أخلص مباشرة اتصالاتهم في اللي احنا قلناه هقول بأسلوب بسيط جدا جدا يفهموا الصغار والكبار بإذن الله رب العالمين آه عايز ربنا يكرمك يا ابني ويحفظك يا رب بحسن الخلق أصل تعرف أنت بخلقك بخلقك كأنك تدعو إلى الله ودي أحسن دعوة أن يبقى عندك حسن خلق تمشي في الشارع بهدي النبي عليه الصلاة والسلام تنظر إلى الناس بشفقة ورحمة توقر الكبير وترحم الصغير ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقتها ربك هيسعدك وهيكرمك وهيرفع شأنك بس نشوف النبي قدوتنا في حسن الخلق كان بيعمل ايه وقال ايه صلى الله عليه وسلم وايه هو حسن الخلق بايجاز شديد قوي قوي حسن الخلق اسمع كده عشان لما تتصل هقول لك قول لي ايه هو حسن الخلق اسمع ببساطة خالص اهو حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى أوضح طلاقة الوجه اللي عنده حسن خلق بيبان على وشه بيبان فيه إيه طلاقة وإشراقة حتى لو البشرة نفسها سمرة يبان فيها نور الطاعة ليه بيبتغي بذلك وجه الله ربنا اللي طلب منه كده ان يبقى عنده اخلاق في تعاملاته مع الناس ايه هو حسن الخلق طلاقة الوجه فيه نور وإشراقة كده وابتسامة صافية مش ابتسامة صفرة لا ابتسامة صافية يع- يقابل الناس كده بابتسامة لأن التبسم في وجه الآخر صدقة تاخد عليها أجر أجر والله أجر كبير لمجرد أنك بتقابل الناس ببشاشة وطلاقة وابتسامة إيه هو حسن الخلق طلاقة الوجه إيه كمان بذل المعروف بذل المعروف يعني اعمل ايه هقول لك تعمل ايه حاجة بسيطة قوي لو انت ماشي في الشارع وفي واحد في سن والدك او ست كبيرة في سن والدتك وشايلة كيسة تقيلة تقرب منها وتقول لها اذا كانت في طريقك يعني وانت ماشي كده اقدر اشيل عنك انت زي امي او اقدر اشيل عنك يا عمو انت زي ابي كده يعني أه، ما تحرمنيش الاجر ده طب افرض انه قال آه ابعد يا ولد وايه ده انا ما اعرفكش قول له خلاص ماشي انا كنت قصدي اريحك بس ربنا يسعدك ويبارك لك يا رب وييسر لك امرك ما تقولش احسن من كده هو ده بذل المعروف شفت واحد كفيف خد بايده وعديه الطريق انا بقول الاولاد الصغيرين الحلوين طبعا الولد لو شاف باباه بيعمل كده على طول اه والله ما هو الاب قدوه لكن فين الآباء اللي واخدين بالهم من الحاجات البسيطة دي علشان يربي أبنائنا الصغار على كده يعني هو المعلم هيقول كل حاجة ولا لازم الأب يبقى قدوة للأولاد وهو ماشي في الشارع ابنك بيقلدك بتتعامل مع الناس ازاي هيبقى زيك ونسخة منك فأسأل الله انه يبارك لك وما يضيعش تعبك ان شاء الله تاني حسن الخلق هو ايه بذل المعروف طلاقة الوجه بذل المعروف كف الأذى كف الأذى آه اللي يكف أذاه عن الناس ده عنده أخلاق عالية أوي أوي أوي هو صحيح ما قدمش حاجة لكن مجرد أنه يكف أذاه عن خلق الله يبقى ده أخلاق إنما يثور لأتفه الأسباب يغضب لأتفه الأسباب يبقى ما عندوش أخلاق لا قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام املك نفسك وقت الغضب يبقى عندك حسن خلق طب اللي قال التفسير ده مين اللي قال التلاتة دول مين عبد الله بن المبارك رجل صالح بيقول حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى طب اسمع النبي بقى عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن حسن الخلق يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار تعرف يقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق خليك فاكر الحديث ده أهو. وخليه دايما قدام منك عاوز تبقى من أهل الجنة وتبقى مع الزمرة اللي هتدخل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه يبقى عندي حسن خلق اعمل ايه عشان يبقى عندي حسن خلق التلاتة اللي قلنا عليهم دول وشك يبتسم كده في وجوه الناس وتعامل الناس برحمة وتواضع يبقى ده حسن أخلاق إنما كبر و... ليه على إيه حاسب ده هي- الدنيا مش مستاهله هتطلع هتطلع وعلى الفاضي كله شوف الكلام بسيط ازاي فربنا يسعدكم ويبارك فيكم يا حبايبي وابناء ال- الابناء واباء الابناء والبنات ربنا يبارك فيكم يا رب ويثبتكم كده على طاعته ويبارك في اعماركم على طاعه الله علموا الاولاد هذا الهدي وهذا الخلق للنبي محمد عليه الصلاه والسلام سئل صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق طب وأكثر ما يدخل الناس النار يا الله سلم يا رب سلم ماذا قال قال صلى الله عليه وسلم الفم والفرج ودي أصعب شيء عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ما بين فكيك أو لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة ببساطة خالص اهو فامسك لسانك وما تغلطش في حد ودايما قول الكلمة الكويسة تمام كده حاجة بسيطة خالص اهي يبقى أول اتصال هيجي هيقول إيه هو حسن الخلق طلاقة الوجه بذل المعروف كف الأذى جميل اذكر حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث تعرفه عن حسن الخلق قول الحديث اللي احنا قلناه ده أو قول أي حاجة أنت حافظها قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال هم حاجتين اتنين تقوى الله وحسن الخلق جميل قوي وأكثر ما يدخل الناس النار برضو اتنين الفم والفرج احفظ لسانك ربنا يكرمك امسك عليك لسانك ربنا هيسعدك ويبارك لك ومش هتتسجل عليك سيئة لكن لو سبت كده العنان للسان يا خبر ما بيبطلش عارف والله ما ودى الناس في داهية إلا الناس بسبب إيه اللسان فربنا يحفظ ألسنتنا يا رب ويحفظ كل جوارحنا ويبارك في عيالنا ويسعدكم دنيا وآخرة اللهم آمين نبدأ إن شاء الله في تلقي الاتصالات آه، اللي هيتكلم هيقول انا عايز اقول ايه هو حسن الخلق وبصراحة انا لما نفذت حسن الخلق ربنا اكرمني كده يعني ها معانا اتصالات مصعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اقرا يا شيخ؟
قراءة اه يا مصعب احنا مش بنقول حسن الخلق وتشاركنا بالاتصال وتكلمنا عن حسن الخلق ولا انت ما كنتش معانا ها طب قول لي يا مصعب ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك اقرا ايه هو حسن الخلق يا مصعب
حسن الخلق آه، او قول حديث كده قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق ايوه يا مصعب ما تزعلش مننا يا مصعب ربنا يبارك لك احنا كنا الاول فاتحين برنامج للاتصالات اتصالات كتير ويقول اقرا طب احنا معانا في الحلقه اللي هيقرا واللي هيبتهل اه والله كده واللي هيقول خطبه وانا عارف ان انتوا قدراتكم زيهم واحسن ربنا يسعدكم عايزين نضيف حاجه جديده على البرنامج هي ايه انا قلت لك في اول عشر دقائق في البرنامج هكلمكم عن هدي او ادب من اداب النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم فيه وببساطه خالص خالص خالص طيب معنا اتصال تاني عمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عمر الحمد لله إن- حسن الخلق أنا أنا هتكلم عن حسن الخلق اه حسن أنا الخلق الخلق مم.
حسن الخلق أو طلاقة الوجه ورجل المعروف وكف الأجر أنت- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار ال- الفم والفرج ممكن بس ساعة يقول حسن الخلق
ما شاء الله عليك ما شاء الله ممكن ساعة بس يقول حسن الخلق يا شيخ ممكن ايه صح اخويا يتكلم عن حسن الخلق اه قوي قوي اتفضل
كان يقول ان شاء الله عزيز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، أنا-
طيب علشان الاتصالات مش واضحة ربنا يبارك فيكم يا رب لكن أنا مبسوط باتصال عمر آه، قال لنا بالظبط إيه هو حسن الخلق وذكر حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم معنى كده إن الأولاد ربنا يبارك فيهم يا رب الذهن صافي والبال رايق ربنا يسعدكم ويبارك فيكم ويبارك في أعماركم كده على طاعته إن شاء الله اتصال اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالد
أنا خالد محمد سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا خالد محمد صلاح خالد محمد صلاح أهلا بيك يا مرحبا أهلا بيك يا أهلا مرحبا وسهلا إزي حضرتك يا شيخ ربنا يبارك فيكم يا رب ويسعدكم كل, كل سنة وحضرتك طيب ما وأنت تحرمش طيبة.
منك يا شيخ أبدا وانت طيبة وبألف صحة يا رب الله يخليك يا شيخ- يا شيخ وأنا يا ريت يا شيخ لو سمحت تدعي لي عشان أنا بق- بقر- بحفظ في كتاب الله فيا ريت تدعي لي إن أنا أختمه على خير أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك إن شاء الله كده ومشاهدي قناة الرحمة والمستمعين يا رب من أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته اللهم آمين الله يا رب.
يخليك يا شيخ طب ممكن أكمل محمد معلش أوي أوي ما شاء الله محمد عسل
الله يبارك فيك يا شيخ ده من ذو حضرتك اتفضلي
السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا خالد منور يا محمد ازيك يا حبيب قلبي منور يا حبيبي نورك الله
يا رب يبارك فيك يا محمد وافضل كده فخوره بيك انت والاخ اللي معاك وكل امه محمد جميعا يا رب آمين يا رب آمين ربنا يبارك فيكم يا رب نورت يا ويحفظكم.
حبيبي ربنا يبارك فيك يا محمد يا رب على طول آمين بارك الله فيكم ونشكر اتصالكم بارك الله فيكم طيب أنا واقف الاتصال لغاية ما نسمع إن شاء الله كده محمد ونسمع عمار ونشوف هيقولوا إيه وندعي لهم من قلوبنا خلي الدعوة تطلع من قلبك عشان ربنا يبارك لك في صحتك ومالك وعيالك إن شاء الله يا محمد عاوز أسمع صوتك النادي الحلو الجميل ده آه، احنا في مناسبة طيبة اهي مناسبة الحج آه، وأذن في الناس بالحج اتفضل يا حبيبي اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا فله أسلموا وبشر المخبتين
جميل ما شاء الله ما شاء الله عسل عسل ربنا يبارك فيك يا محمد يا رب يا ابني ويحفظك اللهم امين امين يا رب العالمين مشاهدي الأكارم هنطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إلى حضراتكم مجددا بعد فاصل قصير بفضل الله تبارك وتعالى وكنا قبل الفاصل نتحدث مع حضراتكم حتى نربي أبناءنا وننشئهم التنشئة الإسلامية على هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلق من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن حسن الخلق كي نربي الأبناء عليه وقلنا إن شاء الله بنتلقى اتصالات حضراتكم الأولاد الصغار بالذات ربنا يبارك فيهم والكبار كمان آه، فيما قلناه أذكر ربما يكون آه، يعني لسه داخل الآن أي إنسان فتح التلفزيون فشاف البرنامج وما سمعش اللي فات فبإيجاز شديد كده إيه هو حسن الخلق علشان ينشأ الولد ونربيه على حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى إذا تربى الولد على حسن الخلق تربية حلوة جميلة كده ربنا هيسعده في الدنيا وفي الآخرة وهيرفع شأنه والله كده في وسط الخلائق وعند ربه سبحانه وتعالى وهتلاقي إنسان فاضل ومحترم والكل الكل يحب قربه ويتحدث إليه إن شاء الله آه، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الهدي اللي هو حسن الخلق فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق دي أكتر حاجة تدخل الجنة بإذن الله ليس كبير عمل كصلاة وصيام وقيام ومش عارف لا تقوى الله وحسن الخلق تدخل الناس الجنة وسئل أيضا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وأن يحفظنا يا رب وأن يبعدنا عن كل المعاصي والسيئات إنه ولي ذلك ومولاه تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل عمار هاني ليحدثنا عن فضل الطاعات في العشر الأوائل من ذي الحجة آه، تستطيع إن شاء الله يا عمار اتفضل يا حسن اتفضل الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الطاعات مم.
ليغفر لهم بذلك الذنوب والسيئات ويضاعف لهم الأجور ويرفع الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا والهبات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وأتقاهم لرب الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الشهور والأوقات وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن حديثي معكم اليوم بمشيئة الله تعالى عن فضل الطاعة في العشر الأوائل من ذي الحجة فإن الله عز وجل فضل بعض الشهور على بعض فجعل شهر رمضان هو أفضل الشهور وفضل بعض الأيام على بعض فجعل عشر ذي الحجة هي خير أيام العام وتتنوع ألوان الطاعات والقربات بين الصيام والصدقات والإكثار من الصلوات والإكثار من التكبير والتحميد والتهليل فإن الذكر له عند الله منزلة عظيمة ولا سيما في هذه الأيام العشر وذلك لمنزلتها عند الله تبارك وتعالى ولقد أقسم الله بها في كتابه العظيم فقال تعالى والفجر وليال عشر والليالي العشر هي عشر ذي الحجة وهو قول ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف والملك جل وعلا يقسم ما شاء من مخلوقاته ولكن اعلم أيها الحبيب أن الملك جل وعلا إذا أقسم بشيء فاعلم أنه ذا قدر وشرف ولقد قال الله تعالى في سورة الأعراف وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قال مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس وغيره أن هذه الأيام هي عشر ذي الحجة ويكفي شرفا لها فيه الأيام المباركات أن فيها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام تحن إليها القلوب ويشتاق إليها المشتاقون ألا وهي شعيرة الحج وفيها يوم عرفة يوم الحشر الأصغر يوم مبارك عظيم قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
أن صيامه يكفر سنتين فلقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ولقد روى الترمذي وأحمد وصححه, وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فعلى كل عاقل أن يستغل هذه الأيام في طاعة الله تعالى ولا يطيعها وإذا كان التقرب إلى الله تعالى بالطاعات فكذلك التقرب إلى الله بترك المعاصي والمنكرات فلقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وعجبا لمن يعلم أنه يعصي ربه ثم يعصيه ويقول أحدهم يا من أنذره الشيب بالموت وهو مقيم على الآثام أما كفاك واعظ الشيب مع واعظ القرآن والإسلام ويقول آخر يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائح وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح وعجبا منك وأنت مبصرا كيف تجنبت الطريق الواضحة وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا ويكتفي بذلك وإني داع فأمنه اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وأعنا على طاعتك يا رحيم يا رحمن وأعنا على ترك المعاصي والآثام وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك يا عمار ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين اللهم أمين آمين يا رب العالمين آه، حتى ننشئ الإسلام وننشئ الأطفال ونربيهم على الإسلام تربية صحيحة لابد أن نربيهم على هذا الهدي إن شاء الله اللي هو إيه حسن الخلق لازم الولد منذ نعومة أظفاره أو البنت ربنا يبارك لكم فيهم يا رب ينشأ ويترعرع كده على أخلاق وأحسن الناس خلقا وخلقا هو القدوة والأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في أعلى الجنة فين؟ في أعلى الجنة لمن حسن خلقه الله الله أكبر يعني مش مسألة صلاة وقيام وصدقات وألوان كتير قوي قوي من الطاعات ده مطلوب ماشي لكن شوف بالأخلاق والله كده يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت في أعلى الجنة تاني كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت النبي اللي بيقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه هو ده جزء بس من حديث رواه أبو داود بسند حسن صحيح فربنا يكرمكم اهتموا بالأولاد شوية ونشأوهم وربوهم على هذا الخلق الولد لما يكون عنده أخلاق ما يجيبلكش مشاكل أبدا الولد لما يكون عنده أخلاق يرفع من شأن الأسرة كلها ويبقى علامة بارزة كده للإسلام ووجهة مشرقة للإسلام آه والله قدوته في كده مين صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم وينبتهم نباتا حسنا ويسعدكم دنيا ودين إنه لي ذلك مولاه تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى ابننا محمد ربنا يبارك فيه يا رب آه ناخد شيماء قبل محمد اتصال حاضر حاضر حتى لا نترك أحد على الهاتف إن شاء الله شيماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم
يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يا رب يبارك في الأطفال و... ويزيدهم و... واستمروا يعني أنا- أنا بقول للأطفال يعني استمروا و- و- وزيدوا ربنا ينفع بكم الإسلام آمين يا رب آمين آه، أسأل الله القبول آمين بالنسبة لحس- لحسن الخلق سبحان الملك يعني حسن الخلق ده شيء عظيم جدا نعم.
يعني تخيل لما لما لما لما حد لما الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب القلوب يقول ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسن احاسنكم اخلاقا نعم يعني انت لو تحب حد ونفسك تقعد جنبه لما تكون بتحب انسان قوي ونفسك وتتمنى ان انت تقعد جنبه بتعمل اللي, اللي هو اللي, اللي هو قال عليه او بتعمل اللي نفس اللي, اللي هو عايزه عشان توصل له تمام.
فما بالك ده مين ده الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ف- ول- ول- ولسه شيخنا قايل لنا دلوقتي ان ايه ان الرسول انا زعيم لبيت في اعلى الجنه يعني معنى كده معنى كده ان حسن الخلق يوصل للفردوس الاعلى بإذن الله بإذن الله ما شاء الله شكر الله لكم وبارك الله فيكم مداخلة طيبة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم يا رب وجميع مشاهدي قناة الرحمة حسن الخلق اللهم آمين آه، مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أنا مريم أنا مريم عمرو حسن الخلق أنا أخت عمر أنا أخت عمر
أيوة يا عسل أكلم حضرتك لسه أكلم حضرتك حسن الخلق هو صدقة الوالد أهلا وسهلا يا مريم وكف الأرض قول يا مريم ربنا يبارك فيك يا مريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الذي جنة أو جنة تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يسعدكم ويبارك فيكم يا رب وينبتكم نباتا حسنا رغم صغر يعني سن البنت الصغيرة يعني سبحان الله بتتكلم بصعوبة إلا إن ما شاء الله ما شاء الله يعني أسأل الله تبارك وتعالى إنه يشرح صدرها للإسلام ويا رب يا رب يسعدهم دنيا وآخرة اللهم آمين ويبارك فيهم واجعلهم زخر الإسلام والمسلمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين طيب نسمع بقى محمد ان شاء الله هيكلمنا عن آه، فضائل الحج مش كده يا محمد إن شاء الله فضائل الحج مع الحمد.
اتفضل يا عسل
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد أحبتي في الله فحديثنا اليوم عن ركن من أركان الإسلام عن ركن الإسلام الأعظم عن فريضة من فرائض الإسلام ألا وهي فريضة الحج فما في الإسلام عبادة تجمع بين منافع الدنيا ومنافع الآخرة كالحج قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فحديثنا عن بعض فضائل الحج وما أكثر الحديث في القرآن وفي السنة المطهرة عن فضائل الحج فتعالوا معي لنتذاكر هذه الفضائل فالحج من أسباب مغفرة الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أخرجه الإمام البخاري ومسلم فما أعظم هذا الحديث وما أعظم نفحته لما يعود الحاج وقد طهر من ذنوبه فلم يبقى عليه شيء من ذنوبه كيوم ولدته أمه فاللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب ومن فضائله أن تكرار الحج والعمرة يذهبان الفقر والذنوب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة رواه الترمذي فبشراكم يا حجاج فبشراكم يا معتمرين أبشروا بفضل الله عليكم لما يزيل عنكم أدران الذنوب ويذهب عنكم الفقر ويعطيكم الغنى فضلا منه سبحانه وتعالى ومن فضائله أن الحج أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى ففي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري ومن فضائله أنه أعظم أسباب دخول الجنة الجنة التي هي غاية آمال الموحدين ومنتهى سعي العاملين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالحاج موعود بدخول الجنة ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى
أن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام نعم.
وأن يدخلنا الجنة وأن يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء نعم.
وحسن أولئك رفيقا وأن يدخلنا الجنة فضلا منه فضلا منه إنعاما وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى نعم.
وأن يطهرني وإياكم من أمراض نعم.
القلوب والأبدان نعم.
وأن يرزقنا جميعا رفقة النبي العدنان في صلى الله الجنة عليه وسلم.
إنه سبحانه واسع الفضل وإلهنا نكتفي سائلين الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا محمد يا رب ويجعلك يا ابن زخر للإسلام وللمسلمين اللهم آمين كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع أبناء المسلمين وبنات المسلمين إنه ولي ذلك ومولاه مشاهدي الأكارم كما قلت لحضراتكم تعلمنا في هذه الحلقة هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ألا وهو حسن الخلق حتى نربي الأبناء عليه تربية صحيحة إن شاء الله واسمع والله ربنا ما هيضيع تعبك أبدا مع عيالك لو أخذت بأيديهم لتربيهم على هذا الهدي مش ممكن محال إن تعبك وجهدك يضيع هباء أبدا إن الله لا يضيع أجر من من أحسن عملا وده أحسن عمل عيالك مسؤوليتك وأمانة في رقبتك وهتسأل عنه إن بذلت جهدك لأن ربك يوم ما هيوقفك بين إيديه هيسألك أعطيتك الذرية وحرمت غيرك بس اسمع ربنا عدل في قضائه وعطائه بين كل كل عباده يهب لمن يشاء دي بتاعته سبحانه وتعالى آه ويجعل من يشاء عقيما برضه بتاعت مين ربنا سبحانه وتعالى لكني أسأل الله تبارك وتعالى من صميم قلبي أن ير- يرزق كل مشتاق لنعمة الذرية ذرية صالحة يا رب تقر بها عينه في الدنيا والآخرة يا رب ارض كل مشتاق ولا تحرم أحدا إنك ولي ذلك ومولاه نرجع تاني وأقول لحضرتك ربنا أعطاك وبيختبرك بيختبرك غيرك بيتمنى ضفر عيل وهربيه وأعلمه وهعمل وأعمل وانت ربنا أعطاك من فضله عطاءه كبير بيختبرك هتربيهم ازاي على الطاعة على حسن الخلق يحبوا الخير للناس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هتزقهم كده على الناس وبكبر واستعلاء واخرتها معروفة الكل هيكرهك في الدنيا وفي الاخرة مفيش اجر ولا ثواب ده في حساب وعقاب اسأل الله تبارك وتعالى انه يربي لنا ابنائنا ويبارك فيهم وينبتهم نباتا حسنا انه ولي ذلك ومولاه عشان كده بقول في حلقتنا النهاردة ضيف هذا الحديث كمان عن حسن الخلق تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن حسن الخلق فقالت إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم درجة الصائم القائم ركز قوي درجة الصائم القائم بإيه؟ بحسن خلقه مع أنه يعني بحسن خلقه ما صامش كتير قوي يعني ولا قام ليالي طوال كتير حتى بقى اسأل نفسك كده من بعد رمضان كم ليلة قمناها بعد رمضان كم يوما صمنا بعد رمضان حاجات بسيطة نسأل الله السلامة والعافية وفي اللي ما سألش خالص لكن جاي لك أيام عشرة هي أفضل أيام الدنيا كلها النهار بتاعها أفضل الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر يعني حتى لما سئل صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أعود تاني إلى حضراتكم وأقول رب عيالكم على حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وعليه الصلاة والسلام لما سئل أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار أعزني الله وإياكم من حر النار يا رب فقال الفم والفرج ربنا يبارك لكم في عيالكم ويسعدكم يا رب وينبتهم نباتا حسنا ويبارك في كل مستمع ومشاهد قناة الرحمة الفضائية الطاهرة المباركة آه انتهى الوقت ولا نقدم محمد نختم انتهى وقت الحلقة طيب يشيرون في الكنترول ان شاء الله ان وقت الحلقة انتهى شوف الوقت ال- الجميل بينسحب بسرعة ازاي لكن اسأل الله تبارك وتعالى الا يحرمني واياكم يا رب يا رب من حسن الخلق آه، والثبات على طاعته انه لي ذلك ومولاه فالى ان القاكم ان شاء الله ان شاء الله في الاسبوع المقبل اترككم في رعاية الله وامنه واستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل